مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
في سؤال بيقول ايه احترنا في شخصية ملكي صادق ومن هو هل هو المسيح هل هو رمز هل هو الله هل هو أزل أبدي هل قدم مائدة كهنوتية من خبز وخمر أرجوك فسر لنا اللي نعرف ما هي عقيدة الكنيسة بخصوصه شوفوا ملكي صادق ورد ذكره في تكوين 14 انه به قابل ابي ابانا ابراهيم اب الاباء بعد الحرب بتاع قدر لعمر وانه قدم لابراهيم خبزا وخمرا وبارك ابراهيم وقال له مبارك انت من الله وقيل عنه انه كاهن الله العلي وقيل عنه انه هو ملك سليم وورد أيضا في عبرانيين سبعة وبولس الرسول كان قصده إن ملكي صادق كهنوته أعظم من كهنوت هارون وده واضح جدا في عبرانيين سبعة وقال عليه شوية كلام آه عايزين نشوفه ونشوف إيه تفسيره يعني قال إيه قال لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا للأبد فعبارة بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية مشبه بابن الله خلى البعض يقولوا إن هو المسيح أول واحد قال الفكرة دي الفيلسوف فيلو فيلو اليهودي و عنه اخذ البعض لكن لم يقل احد من الاباء المعتمدين في الكنيسه ان هو المسيح اطلاقا عايز اقول لكم شويه حاجات عشان تفهموها اولا خدوا الكلام كده واحده واحده وافهموها اول حاجه انه قال مشبه بابن الله ما قالش هو ابن الله قال ايه مشبه بابن الله ما قالش ان هو ابن الله والفرق واضح جدا بين الكلمتين حاجة تانية ان في مزمور 110 آية 4 بيقول أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق ما قالش أنت هو ملكي صادق في فرق بين ان المسيح على رتبه ملك صادق او ان المسيح هو ملك صادق او ان ملك صادق مشبه بابن الله او هو ابن الله دي غير دي خالص كمان لا نستطيع ان نقول ان ملكي صادق هو احد ظهورات السيد المسيح لان مستحيل ان نبني كهنوتنا نحن اللي هو كهنوت على طقس ملكي صادق او كهنوت المسيح اللي على طقس ملكي صادق ان احنا نبنيه على شخص لا وجود حقيقي له انما هو احدى الظهورات مش ممكن ابدا كمان ما نقدرش نقول ان هو لما قدم خبز وخمر قدم مائده كهنوتيه ده لو قلنا انه لما قدم خبز وخمر قدم مائده كهنوتيه كاننا بنقول ان سر الافخارستيه تاسس منذ العهد القديم من تكوين 14 من ايام ابونا ابراهيم وهذا ما لم يقل به احد ولا يمكن نقول ان الخبز والخمر جسد المسيح ودمه ده تاسس في مائده كهنوتيه في تكوين 14 من أيام أبونا إبراهيم كلام له خطورته أما حكاية إن إبراهيم قدم له العشور معناها إن إبراهيم كان يعرفه فعلا ويعرف إن ده كاهن لله العلي بدليل قدم له العشور لأن مش معقول أ- إن أبانا إبراهيم يقدم عشور لواحد لا يعرفه يعني يظهر له واحد يقول له خد العشور مش معقول فعايزين نسأل سؤال هل كان ملقي صادق شخصا معروفا في ذلك الحين أم غير معروف على الأقل لأبينا إبراهيم لو كان معروف منه إن هو كاهن الله العلي وإن هو ملك سليم أي ملك أورشليم سليم وشليم حاجة واحدة يبقى معروف ان ده شخص له وجود فعلي وله وظيفه انه كاهن وانه ملك ويبقى ابراهيم لما قدم له العشور خلاص اما ان كان غير معروف فواضح ان اما هو يعرف ابراهيم بنفسه ويقول له انا فلان او ابراهيم يساله يقول له انت مين مش واخدين بالكم لم يحدث اطلاقا في كل الظهورات السابقه ان ذكر شخص بكل هذه الاسماء والصفات ما حصلش يعني يقول ملكي صادق بالاسم اسمه ملكي صادق كاهن الله العلي ملك سليم و- وكل الصفات دي ويبارك وياخذ عشور ما حصلش ده كان ساعات بيسأله يعني في قصة جدعون في الظهور اللي ظهر له قال له أنت مين؟ اسمك إيه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ لما ظهر ربنا لموسى قال له أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب أنا الرب إله يعني قال له هو مين؟ لكن هنا في قصة ملكي صادق ما حصلش قال له أنا مين؟ ما حصلش ولو كان هو ربنا كان قال له كمان لو كان هو ربنا كان ابراهيم سجد له وقدم له الاحترام اللائق كاله هنا ما حصلش يعني شوفوا مثلا في قصه ظهور ربنا في العليقه في خروج ثلاثه ماشيه ازاي فلما راى الرب انهما العليقه لينظر ناداه من وسط العليقه وقال له يا موسى يا موسى ها انا ذا لا تقترب ها هنا اخلع حذائك من رجليك لان الموضع اللي انت واقف عليه ارض مقدسه انا اله ابيك اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله هنا في آه، ظهور الهي وليه وضع معين هنا ابراهيم ما حصلش حاجه ابدا خدوا مثلا في سفر القضاة لما حدث انه ظهر لجدعون ومراته وبشرهم بميلاد شمشون قال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب وكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في اللهيب المذبح والثاني ومنوح وامرأته ينظران فسقط على وجهيهما الى الارض قال منوح لامرأته نموت موتا لاننا قد راينا الله يعني في كل مره في هيبه وتوقير معين للظهور الالهي لكن ابراهيم كل ما قيل في هذا الامر انه قدم آه، الاحترام آه، قدم العشور وانتهى الامر عند هذا الحد في الظهور ليشوع بيقول نظر اذا رجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصارع يشوع اليه وقال له هل انت لنا ام لاعدائنا بيسال فقال كلا بل انا رئيس جند الرب فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده فقال له اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع هذا هنا مش باين على إبراهيم أبدا إحساس بأن ده ربنا مش ممكن ولما ظهر له في تكوين 18 مع ملكين برضه سجد إلى الأرض فما فيش أي دي مجرد هيديله عشور ولو شعر إن ده ربنا هيديله من الأسلاب والغنائم يقول لك واحد يدي لربنا أسلام وغنائم يعمل بيها إيه؟ مش ممكن كون ان ابراهيم قدم له العشور معناها انه يعرف ان هو كاهن الله العلي والكتاب الملكي صادق كاهن الله العلي وما قالش هو الله العلي ومن الصعب ان احنا نقول ان ان ملكي صادق ده ازلي ابدي والا يبقى هو ربنا مش ممكن حتى لما باركوا شوفوا البركه تيجي ازاي اللي قالها له هنا في تكوين 14 ظهر لأبينا إبراهيم وباركه وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك بيقول له مبارك أنت من الله العلي ده لو كان ربنا كان يباركه على طول ما يقولش مبارك من الله ويقول له مبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك الى يدك طب ما يقول له انا اسلمت اعدائك الى يدك شوفوا دي عكس ما ربنا ظهر لابراهيم في تكوين 12 قال له قال الرب لابراهيم اذهب من اهلك وعشيرتك الاخ فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم نسلك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنهم شوف ربنا لما يبارك يقول له أبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتكون بركة لكن الثاني قال له مبارك أنت من الله العلي فمش ممكن يكون هو الله العلي ومبارك الله العلي اللي دفع أعدائك في يدك يعني كان يقول له مبارك أنا ما جيش يعني مش مش ماشي ايه حكاية بلا أب بلا أم بلا نسب اللي جت في عبرانيين سبعة يعني ايه الكلام ده نشوف بيقول بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداءة أيام ولا نهاية حلاية بل هو مشبه بابن الله طب خلينا مع بعض كده ابن الله اللي هو المسيح ده ليه أب وأم ونسب ولا ملهوش ليه أب ليه أم معروفة اللي هي مريم وليه أب معروف اللي هو ربنا وليه نسب قائمة الأنساب موجودة في الإصحاح الأول من متى وموجودة في الإصحاح الثالث من لوقا يبقى ازاي بلا أب بلا أم بلا نسب بل هو مشبه بابن الله هو ابن الله ملهوش لا أب ولا أم ولا نسب تفسيرها إيه؟ تفسيرها هو الآتي تفسيرها هو الآتي دلوقتي في عبرانيين سبعة لا يتكلم عن الشخص إنما يتكلم عن الكهنوت الفرق بين كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون بيقول إن ملكي صادق ليس له أب في الكهنوت ولا أم في الكهنوت ولا نسب في الكهنوت بل هو مشبه بابن الله لأن المسيح لا ليه أب في الكهنوت ولا أم في الكهنوت ولا نسب في الكهنوت لأنه من سبط يهوذا والكهنوت من سبط لاوي من بني هارون بيتكلم عن الكهنوت وعشان كده في حتة تاني بيقول آه على الكهنوت الهاروني آه أي إخواتهم مع أنهم خرجوا من صلب أبيهم إبراهيم اللي هو كهنوت الهارون ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم يعني ليس له نسب من بني هارون ادي بلا ام بلا ام بلا بلا نسب يعني في الكهنوت لان الكهنوت في ذلك الحين كان كهنوتا وراثيا يعني من نسل هارون ملكي صادق ملهوش حاجه في نسل هارون بلا اب بلا ام بلا نسب والمشبه بابن الله لأن ابن الله من جهة الكهنوت الهاروني هو أخذ كهنوت ملك صادقي ليس له أب ولا أم ولا نسب في الكهنوت الهاروني الموجود في ذلك الحين عشان كده لما شاف الأبرص قال له روح أري نفسك للكاهن لأن لو قال له أنا الكاهن يقول له إزاي بقى؟ أنت من سبط يهوذا وسبط يهوذا مش سبط كهنوت. هنا بقى المسيح على طقس ملكي صادق في أنه كهنوت ليس وراثيا وكهنوت بلا نسب بلا أب بلا أم بلا نسب في الكهنوت. بلا بداءة أيام ولا نهاية أم، ظهر في التاريخ كده واختفى من غير ما يعرفوا له بداية أيام ولا نهاية أنا رجعت لل- في الحكاية دي إلى تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم لأن يوحنا ذهبي الفم فسر الرسالة إلى العبرانيين فقال إن ده مثال للمسيح وقال بلا بداية أيام ولا نهاية يعني لم يكتب لنا في الكتاب المقدس عن بداية أيامه ولم يكتب لنا في الكتاب المقدس عن نهاية أيامه قال بداية أيام ونهاية غير معروفة يعني إحنا ما نعرفهاش لم تكتب لنا أما المسيح فبلا بداية أيام حقيقة وبلا نهاية أيام حقيقة لأن ده رمز لدي من نوع ده. قال في بالنسبة في الترجمة الإنجليزية قال بلا بداية أيام ولا نهاية قال unknown unwritten يعني لا هي مكتوبة ولا معروفة بالنسبة للمسيح قال existing يعني حاجة موجودة بلا بداية أيام من ناحية فعلا الناحية الفعلية لكن ده من ناحية إنهم كتبوش يعني الكتاب لم يقل لنا عن بداية أيامه ولم يقل لنا عن نهايته في وقت من الأوقات ظهر لإبراهيم وبعد كده ما نعرفش جرى إيه بس ما فيش شك إنه كان ملكا وكان كاهنا الكاهن سليم أما حكاية اسمه ملكي صادق يعني ملك البر والمسيح هو ملك البر وأنه ملك سليم يعني ملك السلام فأحب أن أقول لكم أن الأسماء ما تؤخذش ك كقرينة على إنها مجرد صفة يعني يا ما بيتسموا طب ما سليمان أو بتاع السلام برضه نقول هو المسيح كان سليمان يرمز للمسيح لأنه من ناحية الحكمة لكن شخص يرمز لكن شخص واقعي يوسف الصديق كان يرمز للمسيح من ناحية أنه بيع من إخوته ببعض الفضة والمسيح بيع من إخوته ببعض الفضة كان يرمز ليه لكن شخص حقيقي آه، أرميا كان رمز المسيح في الاضطهادات اللي خدها لكن كان شخص حقيقي إسحاق كان رمز المسيح من ناحية أنه إب- الابن الوحيد ليقدم محرقة والمسيح الابن الوحيد ليقدم محرقة وإحنا بنقول في القسمة إزاي إن هو يشبه المسيح في كذا كذا كذا لكن كان شخص حقيقي فكون ان هو رمز للمسيح من جهه اسمه لا يمنع ابدا انه شخص حقيقي لان اشخاص كثيرين جدا كانوا رمز للمسيح وكانوا اشخاص حقيقيين وكانوا اشخاص حقيقيين لكن يرمزوا للمسيح طب خدوا المسيح اسمه يسوع سمي يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه طب يشوع ما هو السين والشين في العبراني زي بعض اهو برضه نفس الاسم معناها مخلص برضه الله يخلص نقول هو راخر آه، المسيح ظهر في ال- في الجسد واسمه يشوع وبرضه خلص شعبه ازاي الكلام ده بلاش خدوا يوحنا يوحنا يعني الله حنان او الله حنين او الله حنون نقول ده ظهور لله لان اسمه يوحنا لا اسمه كده خدوا دانيال دانيال يعني الله يقضي من دان يدين يبقى معناها ان هو الله لان اسمه معناها الله يقضي خدوا الملائكه ميكائيل ميخائيل يعني من مثل الله جبرائيل يعني جبروت الله قوة الله يبقى هو الله احنا هنمشي بالأسماء الأسماء ليها معاني كتيرة خالص يو اب اسمه الله الاب يو من يو من يهوى او غيره يبقى هو الله الاب يو اب اشعيه ما اشاعه يعني يخلص اشعيه يعني يهوى يخلص يشعيا الرب يخلص برضه يبقى هو ربنا ما تجيش الحكايه كده ما ناخدش الاسماء هو يرمز الى المسيح في اسمه لان فعلا يوحنا ذهبي الفم قال ملك البر من هو ملك البر الى المسيح ملك السلام من هو ملك السلام الى المسيح اذا يرمز الى المسيح من حيث اسمه لكن من ناحيه شخصه شخص حقيقي انسان عاش في التاريخ كان ملكا لاورشليم كان كاهنا لله العلي وقال كده اما ملكي صادق كاهن الله العلي فيبقى هو كاهن الله العلي ولا يبقى هو الله العلي عيبنا في هذه الايام ان الفكر الخاص يحوله البعض الى عق- الى عقيده كان كاهن لله العلي نقول هو الله ازاي بس هو كاهن لله ولا هو الله آه، ناخد حاجات تانية نفس هذه العقيدة عقيدة اليهود فيه هي الموجودة في التلمود هي الموجودة في ترجم أورشليم هي الموجودة في ترجم يونسان إن شخص عادي وذهبي الفم قال شخص عادي بس الكتاب ما ذكر لناش تفاصيل عن حياته يوسبيوس المؤرخ قال إنه شخص عادي وما قال لناش تاريخه قال أما ملكي صادق كاهن الله العلي أول مرة في الكتاب المقدس يذكر اسم كاهن أول مرة يذكر اسم كاهن آبائنا كانوا بيقدموا ذبائح ويقوموا بعمل كهنوت لكن ما حدش يتسمى باسم كاهن أول واحد هو ملكي صادق فهل أول واحد يتسمى باسم باسم الكهنوت يبقى كهنوت لشخص لا وجود له مجرد ظهورات الكلام ده ملهوش لا يعقل ابدا ويبقى في الحالة دي هو الرمز ولا المرموز إليه يعني هل هو رمز للمسيح ولا هو المسيح يوحنا ذهبي الفم بيقول هو رمز للمسيح هو كل ما في الحكاية إن بولس الرسول جاب حكاية ملكي صادق لكي يثبت كهنوت المسيح وعظمة هذا الكهنوت يعني ايه يثبت كهنوت المسيح كان كل واحد يقال عنه انه كاهن يشوفوا سلسلة الانساب ويشوفوا موجود كاهن ولا لا ويطلع لهارون ولا لا فهيشوفوا سلسلة الانساب يطلع المسيح مش من نسل هارون طب ايه الدليل على كده شوفوا في نحمية سبعة آية 64 يقول هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنوت يعني فحصوا في سلسلة الأنساب بتاعتهم ما لقوش لهم سيرة فرزلوهم من الكهنوت طب وفي عذرة عذرة نفس الوضع دي نحمية 7 64 دي عذرة 2 62 هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنوت فده بيكتب رسالة للعبرانيين العبرانيين يقول لك لا كاهن ازاي ازاي كاهن مش موجود في سلسلة الأنساب قال لهم لا ما هو ملكي صادق كان بلا أب بلا أم بلا نسب في الكهنوت أهو ده مشبه بابن الله وابن الله بلا أب بلا أم بلا نسب في الكهنوت لكي يثبت كهنوت المسيح ولكي يثبت أيضا أنه كهنوت أعظم من هارون لأن ملكي صادق بارك إبراهيم وإبراهيم كان في صلبه من جوه يعقوب أبو هارون فقال يبقى اللي بيبارك هو الكبير يبقى كهنوت ملك صادق اعظم لانه بارك كهنوت هارون وهو في صلب ابراهيم وان كهنوته من خبز وخمر وان كهنوته الى الابد وانه كاهن وملك وانه يبارك هذه الكهنوت بتاعه أراد أن يثبت هذا في كهنوت المسيح لكن مش معناها أن ملك صادق هو المسيح وما نقدرش نقول ملك صادق هو الله ده كلام خطير وصعب من يقول هذا ده لو كان إبراهيم شاف ربنا كان وقع على الأرض ما قدرش يحتمل وفي كل مرة كان الواحد بيشوف ربنا كان بيقع على الأرض على طول يسجد من الهيبة من الوقار كل ما الحكاية ده اداله العشور بقى لو عارف ان ده ربنا هيديله عشور يديله شويه اسلاب وغنائم خدوها من سدوم يعمل بها ايه دي؟ يديله العشر لكن ده كاهن الله العلي احنا نمشي على كتابه كلام الله كلام الله بيقول ملك صادق كاهن الله العلي وملك سليم يعني ملك اورشليم كون ان سليم معناها السلام وملك اورشليم يعني ملك السلام مش معناها ان اورشليم مش بلد سليم دي بلد من البلاد وده كان الملك بتاعها ولو ان معنى اسمه ملك السلام زي ما نقول سليمان رجل السلام خلاص اسمه كده لكن هو راجل قائم بذاته وسليم مدينة قائمة بذاتها اللي هي مدينة السلام ممكن يكون عندنا احنا برضه هنا في مدينة اسمها مدينة السلام عندنا مدينة اسمها مدينة السلام اهي سليم هو كان الملك بتاعها فيبقى ناخد معنى الاسم ملك السلام ويبقى ما فيش ملك سلام الا المسيح اسمه يشير الى المسيح ولكن هو فعلا ملك لمدينه ويمثل بالنسبه للمسيح الذي يجمع بين الملك والكهنوت فهو مشبه بابن الله الذي يجمع بين الملك والكهنوت اللي قدموا له المجوس ذهبا ولبانا ذهب يرمز للملك ولبانا يرمز للكهنوت ما حصلش في اي ظهورات السيره دي كلها يعني مثلا نقول ظهر له ملاك الرب ظهر له انسان ظهر له ربنا في هيئه كذا لكن نقول لك ظهر واحد اسمه ملك صادق ووظيفته كاهن الله العلي ووظيفته ملك سليم وترجمه اسم الكهن حصلش ابدا حاجات زي كده في الظهورات لا يذكر هذا طب ومنين عرف موسى الكلام ده كله يعني ملك صادق ما قالش ملك صادق ما قالش لابراهيم يا ابراهيم انا ملك السلام انا المسيح انا كذا انا كذا انا كذا ما قالوش ده موسى قال ملك صادق اللي هو كاهن الله العلي اللي هو ملك سليم ظهر لابراهيم وابراهيم اداله وقال له مبارك انت من الله يعني ربنا يباركك هل معقول ربنا لما يبارك واحد يقول له ربنا يباركك ازاي بقى دي يقول له اذهب كن مبارك أباركك وأبارك مباركين لكن ما يقولوش ربنا يباركك حتى التعبير دي كون ان ليس له وجود حقيقي ما نقدرش نقول هذا الكلام ابدا راجل بشر زينا من نسل ادم ولم يذكر نسبه ولا أبوه ولا أمه طب أقول لكم مثلا أيوب الصديق أهو ما ذكرش أبوه ولا أمه لكن كان شخص حقيقي نكتفي بكده